بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في لوقا 22 وصلنا لغايه عدد 45 في 44 كان بيقول واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجه وصار عرقه كقطرات دم نازله على الارض أظن احنا قلنا أنه آلام ربنا يسوع له المجد آلام نفسية حقيقية وآلام جسدية حقيقية لأنه كان حصل في تاريخ الكنيسة بدع بتقول يمكن الآلام مش حقيقية الكنيسة ردت وقالت لا آلام حقيقية لأن الناسوت حقيقي لأن المسيح له المجد له إنسانية كاملة بشرية كاملة فالآلام آلام حقيقية وده تعبير حبه لينا آلام فوق الوصف إن كانت نفسية بسبب خيانة أحبائه أو إحساسه أنه شايل خطايا العالم أو آلام جسدية ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن كم من الحزن دي أضافها بس معلمنا لؤلؤ هم ناموا يعني لما هو انفصل عنهم نحو رمية حجر وبدأ يصلي بلجاجة في الوقت ده كانوا الثلاثة القريبين بطرس ويعقوب ويوحنا وبقية الحداشر بعاد عنهم بشوية كله نعس لأن الكلام ده في نص الليل ومن الحزن كنوع من تبريرهم يعني معلمنا لوقا بيقول من الحزن ناموا ممكن يكون من التعب لأن كان يوم طويل قبلها بالرغم أن المسيح له المجد قبلها بساعة وأقل كان بيقول لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة لكن هم ناموا وطبعا النوم من الحزن ده معروف في ناس ساعات تهرب من الحزن بالنوم وفي ناس ما تعرفش لكن في ناس النوم بالنسبة لها علاج فقال لهم لماذا أنتم نيام كأن الحل ده مش عاجب ربنا قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة لماذا أنتم نيام طبعا احنا بناخد الكلام على نفسنا ربنا يسوع له المجد بيوبخنا ان احنا في مواقف كتيرة ساعات الواحد يهرب الى الطرق البشرية يعني واحد متضايق ياكل كتير واحد حزين ينام أو يجري يدور على الناس يقعد يشكلهم كل ده نوع من النوم لماذا أنتم نيام مش هو ده اللي هيحل التجربة مش ده اللي هيحل المشكلة مش ده اللي هيعدي الليلة الصعبة دي لماذا أنتم نيام قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة واحد يقول طب يا رب انت نفسك انت ذاتك بتصلي وانت في تجربه ازاي تقول لهم قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة التجربة عند المسيح له المجد مش مقصود بيها دايما الألم إنما مقصود بيها الخطية برضو دي قلناها المرة اللي فاتت الألم في ذاته ممكن يبقى بركة ويبقى إكليل وتبقى لحظات من المجد هتقعد الإنسان طول أبديته فالمجد ما هواش الألم في ذاته مش هو المشكلة إنما التجربة هي الخطية فعمال يوعيهم صلوا لحسن تغلطوا الليلة دي هتغلطوا غلطة كبيرة قبلها نبه سمعان بطرس وبعدين نبه التلاميذ وبرضه ناموا فرجع يصحيهم تاني صل لئلا تدخلوا في تجربة يبقى احنا عندنا مبدأ بنتعلمه ان الصلاة تحوش التجارب والتجارب بمعنى الخطايا كل ما تصلي كتير كل ما تغلط قليل لو حافظت على حياتك في روح الصلاة مش هتغلط خالص لو عرفت دايما يبقى في صلة بينك وبين ربنا مش هتغلط لأن الشيطان مش هيقدر عليك أبدا إنما أول ما تبعد عن الصلاة هتلاقي نفسك بتغلط بسهولة هتدخل في تجربة هتدخل في تجربة وفي صلاة أبانا الذي بنقول المعنى ده كل يوم لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير إنما كلمة لماذا أنتم نيام دي فيها عتاب إن ربنا له المجد يبقى متألم جدا واحنا نايمين يبقى سهران واحنا نايمين والصعب عشان يعني هو الليلة دي ما كانتش لنفسه كانت لينا هو ما فع- ما عملش ولا خطية وملوش ذنب في كل اللي هيحصل انما كل ده ترتيبات من اجل خلاص البشرية والبشرية نايمة انما هو سهران دي ممكن تجيلنا في وقت كتير يكون مثلا الكنيسة في محنة والمسيح له المجد طبعا مش هيسيب كنيسته فيقول لنا لماذا أنتم نيام أنتم نايمين ليه دي ليلة سهر ده وقت ما يتنامش فيه ممكن تكون في ناس بتضيع يقول لنا لماذا أنتم نيام الناس دول بيضيعوا ما بتصلوش ليه قوموا صلوا لماذا أنتم نيام كأن ربنا يسوع مش غاوي النوم مش بيحب النوم النوم ده احتياج طبيعي جسدي انما على قد الاحتياج بس وكفايه كده لكن ما عدا ذلك الحياه مش مش عشان النوم والاكل آه، كل واحد فينا ممكن يفهم الايه دي بطريقه ممكن يكون نايم بسبب الحزن ممكن يكون نايم بسبب الخوف ممكن يكون نايم بسبب المشغوليه الزياده فمرهق ممكن يكون نايم عشان مش عاوز يفكر في خطاياه مش عاوز يراجع نفسه ساعات الواحد ينام هرب إيليا النبي لما هرب من ربنا نام قال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي فخذ نفسي موتي خير من حياتي واكتئب ونام ربنا بعت له ملاك قال له قوم كل كل ونام تاني وكأن النوم ده كان حالة من ال- ال- الاكتئاب أو الهروب النوم في حياة يونان النبي كان برضه هروب بشكل آخر يونان ربنا قال له تروح نينوى بدل ما يروح نينوى راح الناحية التانية خالص ناحية أسبانيا ترشيش ودخل المركب ونام نوما ثقيلا الكتاب بيقول كده مش عاوز يفكر هو عارف انه مخالف ربنا مش عاوز يفكر عاوز ينام ربنا يسوع له المجد يقول لماذا أنتم نيام قوموا صلوا لئلا تدخلوا في تجربة يا يونان في حوت مستنيك قوم صلي كتير من مشاكلنا كانت ممكن تتحل لو قمنا وصلينا لو غلبنا النوم وجاهدنا ضد أجسادنا شوية وقضينا وقت أطول في الصلاة انما احنا عادة بنستسلم لحاجة الجسد وبنبدي الجسد على الروح اما المسيح له المجد معلمنا والهنا بيعلمنا انه في الليلة دي ما بيوفرش مجهود مع انه كان تعبان اكتر من اي حد وهو اللي دريان وفاهم كل اللي هيحصل بالتفصيل لكن ما هربش بالنوم قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة وبينما هو يتكلم إذا جمع والذي يدعى يهوذا واحد من الاثنى عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله جت اللحظة الصعبة اللي المسيح قال عنها من أجل هذه الساعة قد أتيت هي دي الساعة اللي هيسلم فيها نفسه لأعدائه لكن على رأس الأعداء المتقدمين كان واحد من أقرب تلاميذه وهنا بقى الجروح تشد على ربنا يسوع له المجد الخيانة شعور صعب لما يتجرح الواحد من شخص غريب غير لما يتجرح من شخص قريب فيهوذا يتقدمهم يتقدمهم دي معناها ايه كان المفروض يا يهوذا تتقدم صفوف القديسين المؤمنين المبشرين التلاميذ ده مستقبلك ربنا رفعك عشان تبقى واحد من ال 12 تتقدم الكنيسة تتقدم الكنيسة كانوا يسموا الآباء مقدام شيعة النصارى يعني أول واحد يتقدم الصفوف النهاردة يهوذا تتقدم أنهي صفوف اتقلبت بقيت بتسوق العساكر واللي جايين يمسكوا المسيح له المجد يصلبوه ايه اللي جرى مجرد احساس انه واحد في الاول ده احساس مخيف لانه الصدارة او الصفوف الاولى مسؤولية يا ريت نبقى زي القديسين ناخد الصدارة والصفوف الأولى في حياة القداسة في الشهادة لربنا في الكرازة إنما يهوذا يمكن الشيطان لعب بيه وبقى فرحان إنه ورم يمكن 100 عسكري ولا 200 عسكري وهو الدليل هو اللي بيتقدمهم ما هو الشيطان عمال يلعب بيه بعد ما ضربوا بحب المال وضربوا بفكر الخيانة وضربوا بمين الأكبر دلوقتي بيضربوا بفكرة التقدم أنا الأول وهم يمشوا ورايا ودنا من يسوع ليقبله فقال له يسوع يا يهوذا أبي قبلة تسلم ابن الإنسان برضو أباء كتير تأملوا في الكلمة دي وقالوا لو واحد فينا يعني كان قال كل اللي جواه لأنه دي خيانة صعبة قوي وكمان خيانة بإيه بقبلة يعني تعبير الحب يبقى هو علامة الخيانة اتقلبت الموازين خالص ده القبلة بين الأحباء دي أسمى تعبير للحب دلوقتي بقت هي العلامة اللي هيديها للعساكر عشان يمسكوه عشان الدنيا ضلمة والعساكر ما يعرفوش كلهم المسيح لأنه العساكر أغلبهم بعضهم تابع للرومان وبعضهم جند الهيكل أو أغلبهم جند الهيكل في الغالب إنما ما كانوش يعرفوا شكل المسيح مش كلهم مشوا وراه وبالليل الدنيا ضلمة ممكن كل التلاميذ يبقوا شبه بعض فحد فيهم يشبهه إنما يهوذا مديهم علامة أبي قبلة تسلم ابن الإنسان قال له يا يهوذا يعني لسه بيناديه باسمه زي ما هو نفس الاسم اللي بيناديه بيه طول عمره واللي يعني الاسم اللي فيه حب لأن المسيح له المجد كان يحب ينادي الناس بأسماء لأن دي في ذاتها علامة حب تعبير حب يا سمعان يا يهوذا يا يوحنا كان ممكن بقى تفكيرنا احنا يا شرير يا خاين يا جبان مش كده لو الواحد فينا احنا كنا انطلقنا يعني انما ربنا يسوع له المجد لسه بيحب كل الاباء اجمعوا ان الرساله دي رساله عتاب مليانه حب مليانه حب لاخر لحظه انت بقبله تسلمني راجع نفسك يمكن كان ربنا يسوع له المجد نفسه ان يهوذا يركع تحت رجليه ويقول له سامحني انا خنتك انا مش عارف ارجع فيها خلاص انا مش عارف اعمل ارجع فيها كان هيقول له ما يهمكش مش مهم مش مهم يمسكوني واتصلب المهم ترجع انت كان يمكن الكلمة دي كان عاوز يهوذا يبكي على نفسه ويقول له اخطيت سامحني يا رب انا اجرمت انا افتريت ابدا يهوذا زي الحجر لغاية اللحظة دي وفرح ان هم مسكوه وقبضوا عليه أبو قبلة تسلم ابن الإنسان يعني مين فينا يستاهل أن يبوس المسيح له المجد تصوروا واحد باس المسيح خده في حضنه وقبله وفي الآخر خانه أو اعتبرت خيانة عشان كده مهما قربنا من ربنا الواحد يخاف من نفسه أنت بتقرب حب نقي ولا بتقرب وممكن تبيع المسيح نفسك تاخد المسيح في حضنك حب حقيقي ولا جوه القلب مشاعر تانية ولا انت بتخونه في اللحظة دي ربنا يسوع له المجد ما بيضحكش عليه كان عارف كويس انها خيانة لن تخدعه هذه القبلة ما خدعتوش يوم ما دخل عند سمعان الفريسي عاتبه قال له قبلة لم تقبلني أما هذه المرأة الخاطية اللي بتقول عليها خاطية لم تكف عن تقبيل قدمي كان حاسس ان ورا الست دي حب شديد وهي بتبوس رجليه والدموع نازله من عينيها اما الراجل سمعان الفريسي ده قاعد مكانه مفيش حب مبسوط بس عزم المسيح في بيته والناس قالت سمعان دخل المسيح في بيته وشوية كرامة وخلاص هل نحب المسيح حقا أي قبلة نقبل المسيح بيها وانت بتتناول دي زي القبلة انت بتاخد المسيح حتى في الطقس الكاهن عادة يبوس لأن أول واحد بيتناول يقبل الذبيحة وبعدين يتناول هل القبلة دي تحمل عهد حب عهد أمانة عهد التزام عهد استشهاد زي اليومين بتوع النيروز دول يعني معاك يا رب لغاية لما نموت معاك تلاميذ قالوها بس ما كانوش قدها بطرس قال له أنا ممكن أموت معاك وجري وكل التلاميذ كان ده شعارهم لكن طلع انه كلام يا يهوذا ابي قبلة تسلم ابن الانسان للاسف الخيانه دي او القصه دي لغايه النهارده موجوده كل يوم في ناس تعمل الخيانه بتعبير حب في ناس تظهر غير ما تبطن دي مشكله للأسف في ناس كتيرة بتقدم محبة بالكلام وبالمجاملات وفي القلب مش مفيش محبة ومن ورا ممكن يتقال كلام وحش وممكن توصل إلى أذية وإلى خيانة لكن لما تقابلهم كان يبقى ده لسان الحال أبي قبلة تسلم ابن الإنسان يعني أنت جاي تظهر حب ووراك خيانة ربنا ما بيحبش المنظر من بره يحب الحاجة من جوه الله لا ينظر إلى الوجوه لكن ربنا فاحص القلوب الكل فلما رأى الذين حولوا ما يكون قالوا يا رب أنا أضرب بالسيف تلاميذ بقى لقوا هجوم وهو كان قبل كده قال لهم اللي شاطر فيكم يبيع توب ويشتري سيف وفهمنا انه كان بيتكلم كلام روحي انما هم قالوا يعني بالشهامه بتاعتهم نضرب وما استنوش المسيح له المجد يجاوب في انجيل متى ذكر ان ربنا يسوع المسيح له المجد قال لهم انتوا ايه اللي بتعملوه ده انا ممكن ابقى اجيب 12 جيش ملائكه يحامي انما دي ساعتهم ده الترتيب الالهي كده ومعلمنا لقى ذكر بقى اللي ما ذكرهوش الباقيين انه ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنه فقطع اذنه اليمنى وده جمال انك تحط الاناجيل الاربعه جنب بعض تقوم تكتمل القصه كلها يعني المسيح قال اللي قاله في انجيل متى وبرده قصه قطع الاذن دي مظبوطه في نفس اللحظه فاجاب يسوع وقال دعوا الي هذا ولمس اذنه وابراه هنا معلمنا لوقا ما ذكرش انه بطرس انما في انجيل متى في انجيل مرقس في اشاره انه كان بطرس اللي عمل كده واحد من التلاميذ انفعل لانه طبعا المسيح عمره ما علمهم يمسكوا سيف خالص مش ده تلمذة المسيحية بدليل انه لما غلط ربنا يسوع قال لهم سيبوهولي سيبوهولي وحط ايده وشفى ودنه صلح غلطة تلميذه لانها غلطة عشان كده لا ينسب احد للمسيحية مسك السيف مهما حدث لانه لما كان بطرس انفعل ومسك السيف بجد بشكل حرفي لاموا المسيح له المجد ووبخه وصلح غلطته عشان ما حدش يجي في يوم من الايام يقول ربنا يسوع وصى ناسه يمسكوا السيوف لا يمسكوا سيوف الكلمة بس كلمة ربنا ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى قطع الأذن خدوها برضو بعض الآباء بشكل رمزي إنها إشارة إلى ختم الأذن الأذن كانت علامة إنه العبد لما يتختن كانوا يختنوه في ودنه عشان يقولوا ده ملك فلان فبيسمع كلامه في وعظة استفانوس لليهود قال لهم أيها اليهود قساة القلوب وغير المختونين بالآذان وبالقلوب قال لهم انتوا مختونين بس في لحمكم انما الختان ختان الودن الختان عهد الختان رمز للعهد قال لهم يا ريتكم مختونين بودانكم وبقلبكم انتوا مختونين علامه في الجسد وخلاص هو ده انتمائكم لربنا فوبخهم على حكايه ختان الاذن فقطع الاذن احد الاشارات الى ان ربنا يسوع حكم ان اليهود ما بيسمعوش كلامه ان ربنا اخيرا اعلن ان دول عمرهم ما سمعوا كلامه ما يستاهلوش العهد اللي عملوا معاهم لان اذانهم مش معاه لان ربنا يسوع كان دايما يقول من له اذن للسمع فليسمع وما كانش حد راضي يسمع لدرجة اهو في اللحظات دي رؤساء كهنة اليهود جايين يمسكوا المسيح هم لو كانوا سمعوا كانوا يعملوا كده نتيجة القطع ده هيجدد عهد فيحط الودن تاني يشفيها إشارة إلى العهد الجديد إنه اتقطعت الودن القديمة اللي ما بتسمعش والمسيح يحط إيده ويبرئ الأذن فتعود للسمع فكأن الحركة دي إشارة إلى عمل المسيح في العهد الجديد إنه يحرك ودنك إنه يحرك قلبك إن الكلام يدخل بقى كأنك قلعت ودنك القديمة دي ولبست أذن جديدة إنما الودن القديمة تستحق القطع تستحق الحكم دينونة طب طبيعي كده لكن ربنا يسوع له المجد يقول سيبوا لي انا المأمورية دي أنا اللي أغير القلب وأنا اللي فتح الودان العهد القديم شهد عن اليهود وقال لهم آذان يسمعون ولا يفهمون لأن آذانهم قد ثقلت ودانهم تقلت وعيونهم طمست لئلا يسمعوا بأذانهم وينتصروا بعيونهم ويرجعوا فأشفيهم دي مشكلة اليهود لهم ودان بس ما بيسمعوش لهم عيون وما بيشوفوش ياما سمعوا وعظات المسيح وفي الآخر صلبوه ياما شافوا معجزات ربنا يسوع له المجد وبرضه في الآخر أنكروه فشفاء أذن عبد رئيس الكهنة كأنها علامة تحريره من أن يكون عبد رئيس الكهنة إلى أن يكون عبد للمسيح لأنه كانوا زمان يحطوا علامة على الودن فقطع الودن دي ما ترجعش تعبد رئيس الكهنة اليهودي الإنسان البطال ده خليك عبد ربنا لأن ودانك دي ملكه ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقوات جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه يبقى اللي جايين رؤساء كهنة جايين في الضلمة رؤساء الكهنة بيشتغلوا في الضلمة وقوات جند الهيكل رتب رتب بس دول مسؤولين عن حفظ أمن الهيكل والشيوخ شيوخ اليهود عن المعلمين والفريسين الكبار كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي طالعين عليا زي اللي لقيته مجرم بيعاتب الليلة دي اتملت عتاب ربنا يسوع له المجد لو مشيتوا معاه حتة بحتة تلاقوا كام واحد بيعاتب عاتب يهوذا وعاتب بطرس وعاتب التلاميذ لأنهم ناموا وعاتب حتى رؤساء كهنة اليهود والشيوخ بيعاتب كل الناس كأن على الصليب أنت بتسمع المسيح بيعاتبك أنت سايبني ونايم أنت سايبني أتصلب عشانك ولسه مشغول بالدنيا أنت بتخوني لسه مع يهوذا أنت بتنكرني لسه مع بطرس أنت بتصلبني لسه مع اليهود كل ده عتاب كل ما تشوف الصليب غالبا هتسمع كلمة عتاب لأنه المسيح له المجد كانت نفسه حزينة جداً لأن الكل خانه الكل يعتبر أثر في حقه في الليلة دي دول المؤتمنين على حفظ العلاقة بالله دول كبار اليهود دول الكبار بتوع اليهود هم دول اللي بيقوموا بالمؤامرة وبيمسكوا المسيح بإيديهم كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي قال لهم يعني أنا مش شايفين فيا غير اللص هو ده اللي انتوا شفتوه في الآخر المسيح له المجد الذي لم ينسب له خطية أبدا ولم يوجد في فمه غش الكتاب يقول كده بقى بيتمسك زي الحرامية إحساس صعب أي حد فيكم حس بظلم في لحظة إحساس صعب كم وكم لما يكون هو بريء كل البراءة والظلم فاحش جدا يعني محدش فينا بريء كلنا خطاه انما لو اتظلمت في حاجه انت مش فيها يعني مقصر تبقى الدنيا صعبه قوي انما المسيح له المجد كل البراءه فيه كل القداسه واخد تهمه اصعب من تهمه اي حد فينا اذ كنت معكم كل يوم في الهيكل عاوز يقول لهم طب ما مسكتونيش ليه في الهيكل بتخافوا من النور لامتى في حته تاني يقول احب الناس الظلمه اكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة حاجة مهم أنك تعرف الحاجة اللي ما تقدرش تقولها في النور لازم في حاجة غلط الحاجة اللي تبقى في الضلمة لازم جواها غلط ليه ما مسكتونيش في الهيكل إذا كان معاكوا حق إذا كنتوا شايفيني مجدف أو مضطهد أو صاحب فتنة طب ما مسكتونيش في الهيكل ليه قدام الناس إنما أنتوا بتوع الضلمة إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل كمان يؤكد المسيح له المجد هنا شجعته يعني أنا عارف إن أنتم مرتبين المؤامرة من بدري ومع كده كل يوم كنت في الهيكل قصاد عينيكم عاوز يقول لهم مش أنا الخواف أنتم الخوافين أنا كنت لآخر لحظة قدام عينيكم في الهيكل إنما أنتم الجبنة لأن أنتم ما تقدروش تشتغلوا في النور أنتوا جايين لي في الضلمة أنتوا معاكم قوة ظاهرة إنما أنتم الخوف مالي قلبكم لأنكم بتعملوا الغلط أما المسيح له المجد ما بيعملش غلط فما عندوش خوف إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي تمدوا علي الأيادي كلمة صعبة مين يا رب اللي يتجرأ يمد إيده عليك تمدوا علي الأيادي يعني مش بعيد طبعا كان في إيدين بتمسك المسيح أو بتهينه في اللحظات دي زي أي حرامي بيقع في إيد الناس قال لهم ما مدتوش إيديكم عليا ليه في النور لكن كلمة صعبة يمدوا إيديهم على مين على اللي خلق الدنيا كلها وخلقهم واللي في ايده مصائرهم ويفضل يستحمل ده مين يستحمل ده كله ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة هذه ساعتكم معناها ايه معناها ان ربنا سامح بكده قال لهم انا مديكوا ساعة تتسلطوا فيها الضلمة تغلب النور مؤقتا دايما كده الضلمة تغلب النور في فترة لكن مش على طول لازم النور يكسب في الآخر قال لهم فدي ساعتكم ساعة الظلمة دي ساعة الظلمة عشان كده على الصليب صارت ظلمة على الأرض إشارة إن دلوقتي الضلمة هي اللي ماشية الشر هو اللي كاسب الخطية هي اللي غالبة الضلمة غلبت النور إنما بعدها بشوية خلاص القيامة كلها نور وكلها أفراح والظلمة تنحصر تماما قال لهم هذه ساعتكم برضو كلمة ساعتكم تؤكد أنه مهما الغلط استمر هو إلى ساعة عمر ما الغلط يكسب على طول لا يمكن ربنا له المجد وصاحب النور وصاحب الحق ممكن يتأخر شوية ممكن يسمح بضلمة شوية لكن إلى حين إلى ساعة الساعة دي سنة اتنين عشرة ربنا الزمن عنده غير عندنا ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلم على نفس كلمة الساعة ذكرها المسيح في كلامه كتير قال إلى هذه الساعة قد أتيت من أجل هذه الساعة قد أتيت يعني ربنا يسوع كانت اللحظات دي عايش ليها من ساعة ما جه الدنيا ما كانش هربان منها كان سهل أوي يهرب منها انما هو جه من اجل اللحظات دي من اجل الجولة الاخيرة بينه وبين الشر يسيب الشر يكسبه ظاهريا وبعدين يديلهم الضربة القاضية بالصليب والقيامة وينتصر الخير للأبد وينتصر المسيح للأبد هذه ساعتكم وسلطان الظلمة لو في يوم عدى عليك ظلمة أو ظلم قول في بالك هي إلى ساعة ربنا أذن ليهم أن يظلموني ولكنها ساعة الظلمة تتسلط ولكن إلى حين لازم بعد الليل يطلع نهار مفيش ليلة ما طلعش وراها نهار فالليل مهما طول في الآخر في فجر ده معنى جميل في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم فأخذوه وساقوه ساقوه يعني رابطينه بيجروه عشان كده ششعية اللي شاف المنظر ده قبلها بأكثر من ثمان قرون قال مثل شاة سيق إلى الذبح ومثل نعجة صامتة أمام من يجزها لم يفتح فاه ساقوه نفس الكلمة اللي استخدمها أشعياء في النبوة وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة ده يؤكد أن بيت رئيس الكهنة بيت ضلمه بيت تبع الظلم والظلام مع ان اسمه بيت رئيس الكهنة لكن للأسف ده أصبح أكتر بقيت كله ظلام شوفوا الشيطان لما يكسب رؤساء الدين قد كده يغير شكل الدنيا ويغير شكل التعليم بيت رئيس الكهنة احنا قلنا قبل كده ان رؤساء الكهنة كانوا بدأوا يتغيروا بتقليد بطال يخلي رئيس الكهنة ممكن يتغير إرضاء للرومان فجي قيافة وبعد كده كان قبل منه حنان حنان وقيافة والاثنين من عيلة واحدة وعيلة كلها ماديات وبيسرقوا الهيكل وليهم مصالح مع الرومان أدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة والبيوت دي زي الفلل اللي فيها جناين كده أو ساحات كبيرة كانوا أغنياء أما بطرس فتبعه من بعيد حاولوا تتخيلوا معايا المنظر عشان تفهموا اللي هيحصل البيت زي ما بقول لكم زي قصر صغير قصر رئيس الكهنة وقدامه في مساحة كبيرة جنينة واسعة طويلة وطبعا دي ليلة عيد فالناس بتسهر وفي عبيد وفي جواري والناس سمعت ان المسيح بعضهم سمع يمكن وجه والشيوخ ورؤساء الكهنة أصحاب المؤامرة كلهم طبعا دخلوا في البيت فالحكاية زحمة والدنيا ضلمة ما حدش هياخد باله فبطرس ماشي من بعيد يتتبع المسيح بس مش قادر يقرب وهنا برضو كلمة من بعيد تبكتنا كلنا تبعه من بعيد هو لسه بيحبه صعبان عليه المسيح له المجد والمنظر بالنسبة له منظر صعب ومشي وراه بس من بعيد عارفين لو مشي من قريب يمكن ما كانش وقع في المصيبة اللي هتحصل دلوقتي انما هو ماشي من بعيد ناس كتير عاوزة تفضل ماشية ورا ربنا من بعيد مش عاوزة تقرب قوي في واحد تكلمه تقول له انت ما بتجيش تخدم ليه يقول بخدم ليه انا ما بغلطش تغلطش ازاي يقول انا بروح الكنيسة كل حد ويعني عايش كده مع ربنا ما بعملش حاجة وحشة يومك ماشي ازاي كله شغل وكله مجاملات وكله اجتماعيات وكل فين ربنا يا عم قال ما انا ماشي ورا ربنا بس من بعيد ولازم الواحد يقرب قوي بدل ما بيغلطش ما بيغلطش ازاي انت مش واخد بالك انت ما بتغلطش بحساباتك انت اما بحسابات الانجيل انت بعيد انت تتبعه من بعيد والشيطان مش هيقف لك على كده كتير من الناس اللي تبعت المسيح من بعيد كان مصيرها في الاخر ايه أنكروا المسيح إنما لما كنت تسألهم بدري يقولوا لك ما احنا ماشيين وراه بس من بعيد هو لازم نقرب هو لازم يعني نبقى من ال 12 اللي لازقين له هو لازم نبقى من خاصته اه لازم لازم لأنك لو تبعته من بعيد هتبقى فريسة سهلة للشيطان اللي يقدر على البعيد ما يقدرش على القريب فتبعه من بعيد الكلمة دي كسرت المناعة اللي جوه سمعان كأن ربنا يسوع له مجال كده بيستر على أولاده بيحوطهم كل ما كانوا قريبين كل ما منع عنهم الغلط إنما اللي يطلع بره الرعاية دي الأحضان دي هيقع طبعا كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيه ولم تريده عاوز تفضل بعيد وبعدين تقول أنا أتبعه من بعيد أتبعه شكلها كويس إنما من بعيد حقيقة مزعجة التبعية من بعيد ما بتعجبش ربنا ونهايتها وحشة ولما أضرموا نارا في وسط الدار كانوا بيتدفوا الليلة بالليل بيبقى برد شوية في البلاد وجلسوا معا جلس بطرس بينهم المسيح بيتبهدل جوه وبيتحاكم جوه وبطرس بيفكر زي ما الناس هتدفى فين عمالين نقع عمالين نبعد اقف اتدفى مع الناس يا ريتك ما وقفت يا ريتك ما جيت القصر ده خالص كنت جريت زي بقيه التلاميذ وروحت بكيت في بيتك احسن انما انت تبعه من بعيد دي هتكلفك كتير جلس بطرس بينهم فرأته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه الظهر النار جت جنب وشه فميزت وشه ما هو في الضلمة ما كانش حد مميزه وهو كان مبسوط بالضلمة خلي بالكم بطرس لو كان الدنيا نور كان يخاف يتعرف انما بما ان الحكاية ضلمة مش هيفرق افضل اتفرج هيحصل ايه يبقى الحكاية مش بس من بعيد ده هو كمان حابب الضلمة أصبح موقفه زي موقف رؤساء الكهنة وقوات جند الهيكل نفس الجو وانت بقيت بتاع الضلمة برضه فلما النار قربت كشفت عن وجوده وقالت هذا كان معه شوفوا التهمة هي دي التهمة اللي زعلته ده دي يعني يا ريت تتقال علينا كلنا هذا كان معه ده الراجل ده بتاعه الراجل ده معاه على طول هذا كان معه بقت تهمة يا بطرس بعد ما كانت شرف بعد ما كنت دايما تقول أنا معاه أنا بتاعه أنا رئيس أنا تلميذ دلوقتي أول ما الجارية دي قالت وهذا كان معه فأنكره قائلا لست أعرفه يا امرأة تلاحظوا هنا بقى ايه انهيار خوف على كذب على آه انكار ليه ده كله دي حتة جري هتعمل فيك ايه جري يعني وافرض طلعت معاه يا سيدي مفيش عساكر ولا حاجة طب قول ايوه انا معاه وامشي بس تقول معرفوش وكأن المسيح ما بيسمعش من امتى بطرس من امتى ده ما فاتش كام ساعة وكنت بتقول اني مستعد ان امضي معك الى السجن والى الموت لا سجن ولا موت ده الحكاية اسهل من كده كتير دي حتة جارية بتقول كان معاه بتقول لا ما كنتش معاه انا ما اعرفوش خالص ما اعرفوش خالص يا اظن كل واحد فينا قال الكلمة دي في حياته مرة على الاقل ان ما كانش قالها بلسانه يكون قالها بتصرفاته وممكن يكون بيقولها كل يوم لما يتصرف تصرف يقول انا ما اعرفوش طبعا واحد ما بيسامحش اخوه نقول له ربنا يسوع قال لازم تسامح اخوك يقول ما اعرفش ما اعرفش الكلام ده انا ما اعرفوش انا ليا في حقي حقك يبقى ما تعرفوش فعلا يبقى انت بتنكر المسيح واحد ماشي في الدنيا بالكذب والخديعه والغش بيقول ده نظام الدنيا يبقى ما تعرفوش يبقى بتنكره يبقى بتقول انا لا اعرف الرجل انما الناس هتقول لك ده انت معاه ده انت مسيح ده انت اسمك مسيح ده انت دائق صليب ده انت يا اخي بتروح الكنيسه الناس هي اللي بتقول لك وانت تقول لا انا ما اعرفوش انا اعرف الدنيا واعرف حقي واعرف اعمل اللي انا عاوزه قالت وهذا كان معه فأنكروا قائلا لست أعرفه يا امرأة واحد بيبص لبطرس كده بخجل ألا تخجل يا بطرس من جارية ده أنت عملت فيها أبو الجدعان من ساعة وعبد رئيس الكهنة رفعت سيفك عليه طب ما أنتش جاد عليه دلوقتي والمسيح لامك على التصرف إنما على الحب ما لمكش إنما أنت تلام دلوقتي وبعد قليل رآه آخر الشيطان يحب يذل الواحد اكتفيش بوقعة الشيطان يحب يذلنا اصله مرقد لحاجة اوحش عاوز زي ما هيخلص من يهوذا يخلص من بطرس عاوز زي ما هيقول لي يهوذا انت مش ممكن يقبلك عاوز يجي في ودان بطرس يقول له انت كمان لا يمكن يقبلك بعد كل ده طب ما كفايه يا شيطان ما هو خلاص انكر اهو ما كفاياك هتذله اكتر من كده ايه لا الشيطان وحش رآه آخر وقال وأنت منهم فقال بطرس يا إنسان لست أنا ابتدى يتنرفز بقى ابتدى يتشنج مش أنا ولما مضى نحو ساعة يكون برد شوية ما الشيطان برضو يطبخها تمام يكون أعصابه بهديت ونسي الغلطة عشان يقع فيها تاني لما مضى ساعة نحو ساعة أكد آخر قائلا يعني الناس بتشهد لك الحق إن هذا أيضا كان معه لأنه جليلي أيضا الجليليين دول ناس فلاحين بسطة لا يبدو ليهم لكنة لغتك تظهرك اللكنة كده زي ما يجي واحد مثلا صعيدي شوية تبقى لغته باينة عليه فدي حاجة كان المفروض يفتخر بيها لأن المسيح جليلي جليلي دي منطقة الشمال في فلسطين وكلهم التلاميذ في الحقيقة جليليين فقالوا أيوة ده جليلي زيهم ده أكيد منهم فقال بطرس يا إنسان لست أعرف ما تقول المرة دي هرب خالص من الموضوع وقال مش عارف انت بتقول ايه خالص وفي الحال بينما هو يتكلم صح الديك صح الديك اكتملت الثلاث مرات اكتملت المأساة بطرس أنكر بالثلاثة في نفس الليلة اللي حلف إنه لا يمكن يسيب المسيح سابه وأنكره ولعن وحلف بقية الأناجيل يقولوا ده لعن وحلف إنه ما يعرفوش يمكن معلمنا لقى ما ذكرش التفاصيل فالتفت الرب ونظر إلى بطرس هي دي بقى اللي عاوز اتخيل فين ربنا يسوع عشان يبص لبطرس ما هو المسيح في القصر بيتحاكم وبطرس واقف في الجنينه بره مع الخدامين فيمكن شايفه على بعد مثلا خمسين متر ولا حاجة من بعيد لكن المسيح متحاوط بالعساكر ويمكن بدأت المحاكمة زي ما هنشوف الإهانات في اللحظة دي اللي اديك فيها صاح المسيح ادى ظهره للناس كلها وبص على بطرس في الجنينة كانت بصة بقى ايه سيحت بطرس خالص يا ترى دي بصة عتاب ولا بصة رجاء ولا نظرة حب محدش عارف انما كتير من الاباء قالوا النظرة دي كانت كلها حب كان خايف عليه من اليأس قال له حاسب انت عملت العملة حاسب من اللي بعدها اقف على كده خلاص هقبلك مهما حصل فكانت النظرة دي هي اللي أنقذت بطرس من اليأس إنما مش بعيد يكون فيها نظرة عتاب مش أنا قلت لك يا بطرس الديك هيشهد عليك مش أنا قلت لك بلاش تعمل فيها جدع زيادة مش أنا قلت لك هتنكرني قلت لي لا مش هنكرك وقعدت تتأكد أهو يا سيدي وصلت إنك بتقول ما أعرفكش وبتحلف قدام الخدامين والشغالين انك ما تعرفنيش فالتفت الرب يعني نسي ألامه ونسي المحكمة ونسي البهدلة ونسي رؤساء الكهنة مش نسي يعني ما اهتمش بيهم كلهم في اللحظة دي اهتم ببطرس بس خوفا عليه من اليأس كل اللي يهمه بطرس حبيبه قال له معلش انا عارف انها غلطة صعبة بس اوعى تقع في اللي بعدها اللي بعدها ما فيهاش تراجع دي فيها تراجع نظر إلى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب طبعا في اللحظة دي افتكر كل اللي حصل طول الليل افتكر انه نام والمسيح قال له ليه تنام وتكررت ثلاث مرات اسهر معايا يا بطرس ده انا محتاجك وينام يقول له صلي لحسن في تجربة وينام وقبلها يقول مين اللي اكبر وبطرس يقول انا الاكبر اكبر ايه دلوقتي وقبلها يخسر رجليه يقول له لا ما تخسرش رجليه قال له لازم اخسر رجليك ويعمل فيها بقى انه ايه مستكتر قوي طبعا هو ده كان احساسه مش بيعمل فيها ولا حاجه ده كان احساسه فعلا ويتناول جسد ربنا ودمه ويسبح مع المسيح وبعدين يقول واحد فيكم هيسلمني يخاف على نفسه زي بقيتهم وبعدين يقول له انا رب مستعد اتسجن واموت يقول له انت بالذات هتنكرني كل ده عدى عليه الشريط في دقايق مع نظرة المسيح له المجد ليلة كلها حب وكلها عتاب وكلها غلط من ناحية بطرس أكتر حاجة تخجل الواحد إن يحس إن ربنا مديله كتير أوي أوي وهو بيرد على ربنا بنوع من الجحود والإنكار أوي أوي هنا ساعتها نظرة واحدة من المسيح له المجد كافية لتبكيت الإنسان تذكر بطرس كلام الرب كيف قال له إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا تالي دي أول مرة نسمع أن بطرس بيبكي بطرس أصله شخصية برضه قوي صياد قوي إنما لا التوبة دي مفيش حد قوي قصادها الحب يكسر اي قلب لازم فبكى بكاء مرا لانه انهارت يعني صورته قدام نفسه ثقته بنفسه احساسه بتميزه انا احسن الرسل انا عملت معجزات انا المسيح بياخدني في الحتت اللي ما بياخدش فيها حد انا شفت المسيح في مجده أنا أنا أنا أنا ضعت في اللحظة دي حس إن أنا دي اتهدت خالص واتكسرت قوي واتذلت قوي وبقى مش عارف هيبص في عينين العذراء ازاي وفي عينين متى ويوحنا ويعقوب هيبص في عينيهم ازاي ما كلهم هيعرفوا الكلام ده وكلهم سمعوا المسيح بينبهه هيبص في وشهم ازاي وبعدين يمكن ما جاش في باله انه هيبص في عينين المسيح تاني يمكن اعتبر دي اخر نظرة لان انتوا عارفين للحظة دي ايمان التلاميذ ما كانش اكتمل انتوا عارفين في حاجة اسمها احساس الذنب بعد وفاة اي شخص قريب دايما الشخص القريب ليه يحس انه اثر في حقه احساس طبيعي عند كل البشر بالكم بطرس بقى وهو مروح وحاسس ان دي اخر نظرة بينه وبين المسيح اخر لقاء بينه وبين حبيبه عامل العملة دي احساس مميت احساس صعب جدا يعني طبعا القيامة بالنسبة له حلت كل المشاكل ورفعته تمام انما في اليومين بتوع القبر كان بطرس لم يكف عن البكاء لانه مش هيقدر يصلح اللي عمله مش هيقدر يلغي الماضي مش في ايده اللي بيعمل دي بس ربنا يسوع له المجد اللي بيلغي الماضي بالغفران فخرج بطرس الى خارج وبكى بكاء مرا خرج لانه خلاص ملوش لازمه عارف انه كان فاكر ان يمكن يساعد المسيح بحاجه يمكن انما عارف انه لا يمكن يدخل المعصره الا المسيح وحده محدش هيقوم بالفداء إلا ربنا يسوع له المجد وحده جزت المعصرة وحدي ومن الأمم لم يكن معي أحد خلاص يا بطرس خليك بر محدش هيقف مع المسيح لازم يقف لوحده لأنه ده لحظة تاريخية هيقدم فداء عن البشرية كلها محدش هيسنده إلا الآب وحده انتظرت رقة فلم تكن النبوة تقول كده معزين فلم أجد وقفتك ان كانت هتعزي المسيح مش وقتها المسيح لازم يشيلها الشيلة لوحده كلها اما عن الديك ده كل يوم في ديك بي بيصوت وياما اصوات بتقول حاجة يعني ممكن الديك ده يبقى في حياتك مش ديك يبقى منبه بس منبه بطريقة اخرى والديك ده عبارة عن منبه منبه للاتفاق بينك وبين ربنا اتفاق او تحذير ياما منبهات ياما ايات ياما مواقف عشان كده الكنيسة بقت تربط كل لحظة في اليوم بذكرى مع المسيح فباكر تصحينا مع الديك وتقول قوموا يا بني النور سبحوا ربنا لانه احنا الديك يخوف بتهيألي بقى يخاف من الديك بطرس بعد كده لأنه يمكن كل يوم يسمع الديك مش هيقدر ينسى أبدا صياح الديك إزاي ارتبط بالخيانة أو بالإنكار ما في كل واحد فينا في ديوك يعني في أصوات كتيرة ممكن تكون بتشاور على حاجة حاجة خاصة بيك كل الناس بتنام بعد كده ودي جدا محدش هيفرق معاه انما بطرس هيفضل يفرق معاه طول العمر طب انت انهي ديك اللي في حياتك انهي صوت بيهزك وبيفكرك بضعفك وبعجزك وبانكارك وخلي الصوت ده كل يوم عشان ترجع دايما ما تثقش في نفسك ثقة زيادة ترجع دايما مكسور قدام ربنا لانه طوبى للمنكسر القلب المساكين بالروح يا بختهم هم دول اللي هيوصلوا هذا الديك صار أستاذا أو مدرسا أو معلما لبطرس الرسول طول عمره بقى بيعلمه درس كل يوم لما يصحيه الصبح بصياح بكى بكاء مرا والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه اللي كانوا ضابطين يسوع كلمة عجيبة ضابطين يسوع ده ضابط الكل يضبطه يسوع يعني ايه هيهرب ده هو لهذه الساعة قد أتى هو يقدر يهرب طبعا بسهولة جدا قبل كده حبوا يمسكوه يعملوه ملك فاجتاز في وسطهم وما عرفوش يمسكوه إنما ربنا يسوع له المجد يضع نفسه في يد أعدائه و- ويسيبهم يظبطوه يظبطوه ده أنت تظبط الكون كله لكن من التضاع الشديد أنه ساقوه وضبطوه وكلام كله يعني أصعب من التخيل على ربنا كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه طبعا هنا يبان بقى الظلم الفاحش مش من حقهم ابدا يجلدوه بالليل او حتى يحاكموه بالليل الشريعه اليهوديه ما فيهاش كده الشريعه اليهوديه لا تقام المحاكم الا نهارا انما هم عملوا محكمه مستعجله بالليل لان شغل الضلمه كسروا الشريعه مش مهم الشريعه مش من حقهم يعاقبوا انسان قبل ما تثبت التهم عليه بدأوا الضرب والإهانة من قبل أي ما يكون في محكمة أو تهمة ده لسه هيدوروا على تهمة لكن هنا الغل والغضب والكراهية كل ده عمال يطلع وهم يجلدونه يعني دول جلدوه قبل ما يروح لبيلاطس معنى كده المسيح له المجد اتجلد في أكتر من مكان في الليلة دي الجلد الرسمي الروماني كان لازم بإذن بيلاطس إنما قبل ما يروح لبيلاطس على وش الفجر كانوا ابتدوا ايه يجلدوه ويستهزئون به وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنبأ من هو الذي ضربك حاجة مهينة جدا لأن هو معروف أنه نبي على الأقل في ذهن الناس وعامل معجزات وبيعرف كل حاجة بدل ما يؤمنوا بالحاجات دي سخروا منها بالعكس فبقوا ايه يغطوا وشه وحد يضرب ويقول له مين فينا بقى اللي ضرب سخرية منه وطبعا المسيح صامت في صمته هنا أصعب من أي حاجة لأن ربنا يسوع لو تكلم هيفني الناس دول كلهم لو المسيح له المجد نطق في أي لحظة أو يعني حب ينتقم لكرامته ده كل البشرية تفنى في لحظة كلنا مش هما دول بس لكن هو المسيح له المجد في آية في صفانية تقول يسكت في محبته بسبب محبته الشديدة فضل ساكت وهو يهان إهانات لا يحتملها إنسان كمان كلمة غطوه دي بتفكرنا بعري آدم لأن كتير من الآباء شافوا ان المسيح هو ادم الجديد ادم الثاني ادم الحقيقي الاصل الحقيقي للبشريه الحقيقيه اللي كان ربنا عاوزها فقال المسيح له المجد ان ادم تعرى ادم تعرى بسبب الخطيه هو مكان كان متغطي بالنعمه وبعدين لما عمل العمله حس انه عريان لانه فارقته النعمه اللي كانت محوطاه وبقى يدور على غطا من ورق التين لغاية ما ربنا سطر عليه بجلود الحيوانات بالذبيحة إنما هنا بيغطوه كأن هم بيحطوا كل الخطايا تغطي المسيح عشان كده دايما نقول إنه المسيح له المجد تعرى لكي يستر آدم يعني كأن هنا غطوه عاوز يقول أنا هغطيك أنا يا آدم أنا هتعرى دلوقتي عشان أنت تتغطى يا كل آدم وبني آدم يسألونه قائلين تنبأ من هو الذي ضربك يوصل الشر انه يستهين بالفضيلة وبالحق الى هذه الدرجة ساعتكم وسلطان الظلمة واشياء اخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين الساعات دي مرت بطيئة جدا كل لحظة منها بإهانة وبضرب مهما الكتب كتبت وحكت مهما في اسبوع الالام حاولنا نعيش لحظة بلحظة الحقيقة لا يمكن نستوعب أي لحظة من اللحظات دي إن إله الكون كله يهان أو يتألم ده كل لحظة منهم بألف سنة إنه إنما لوقا نفسه يقول أشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين هنا مجدفين تستخدم لله لأنه الإهانة العادية للإنسان إنما الإهانة لله اسمها تجديف الاستهزاء بالله نفسه ده تجديف ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم هم طبخوا الطبخة في القصر حسب تفسير بقية الأناجيل راح من قصر حنان لقصر قيافة ورجع تاني لحنان وبعدين طلع على المجمع وفتحوا المجمع بدري قوي في الفجر عشان ايه يخلصوا المهمة ويطلع من المجمع على بيلاطس المسيح له المجد اتحاكم حوالي ست محاكمات في الليلة دي كلها بطالة قدام قيافة وبعدين قدام حنان مرتين وبعدين المجمع اليهودي وبعدين قدام بيلاطس بعتوا الهيرودس رجعوا البيلاطس لولا ما طلع قرار الصلب كل ده في حوالي ست ساعات كل دي كانت قصور جنب بعض في اورشليم فكان يطلع من القصر ده على القصر ده وكل ده بالليل او على الفجر لغاية ما اخذ قرار صلبه حوالي تسعة الصبح أصعدوا إلى مجمعهم قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا شوفوا بقى الجهل والعند إن كنت أنت المسيح فقل لنا طب ما المسيح قال كتير ما هو قال في كل معجزة وقال في كل وعظ وقبل كده حاولتوا تجلسوه ملك ومرضاش يجلس ملك وقال مملكتي مش من هنا وقبلها بخمس ايام زفتوه على انه المسيح كل اورشليم اتهزت مبارك الاتي باسم الرب الاتي يعني المسيح عند اليهود جايين بعد كده تقولوا له قول لنا ان كنت انت المسيح امال كل اللي بيحصل ده ايه فقال لهم اول مره يتكلم من كذا ساعه ان قلت لكم لا تصدقون عشان في واحد بيقول طب ليه المسيح ما قالش لا المسيح ما قالش لانه عارف انه لو قال او ما قالش مش هتفرق معاهم ان قلت لكم لا تصدقون اذا في الحتة دي لما سئل المسيح صراحة انت المسيح ولا لا قال طبعا أنا. بس لو قلت لكم مش هتصدقوا وان سألت لا تجيبني ولا تطلقونني لا تجيبونني ولا تطلقونني يعني انا لو طلبت حتى حقي انتوا لا هتدوني حقي ولا هتجاوبوني ولا هتاخدوا على سؤالي وأعلن المسيح إعلان وحقيقة منذ الآن يكون ابن الإنسان ده لقبه المشهور جالسا عن يمين قوة الله قال لهم خلاص هانت من دلوقتي يجلس المسيح يجلس ابن الإنسان في يمين قوة الله هل الكلام ده مفهوم عند اليهود مفهوم ليه مفهوم لأن النبوة أو المزمور اللي هم حافظينه يقول فقال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك ففكرة يمين قوة الله دي عقيدة يهودية لا يجلس عن يمين القوة في الأعالي إلا المسيح ابن الله ما كانتش حاجة جديدة عليهم فلما قال هتشوفوا ابن الإنسان من هنا ورايح جالس في يمين القوة معناها اعتراف دقيق جدا انه هو المسيح ابن الله طب وهم كانوا مستنيين الاعتراف ده عشان يطلعوه براءة انما قالوا له فقال الجميع افانت ابن الله عاوزين يثبتوا عليه التهمة شوفوا ازاي فقال لهم انتم تقولون اني انا هو وانا هو هي انا هو ابن الله ما فصال انتم تقولون يعني انتم عارفين كويس انتوا عارفين كده كويس مش اول مرة هقولها فقالوا ما حاجتنا بعد الى شهادة يبقى ربنا يسوع كان معاه حق لما قال لو قلت لكم مش هتصدقوا هم مش مستنين المسيح يقول انا المسيح فيسجدوا له او انا ابن الله فيسجدوا له هم عاوزينه يقول كده عشان يحللوا قتله كمجدف ضميريا كيهود اللي يدعي انه ابن الله يبقى جدف لأنه سوى نفسه بالله في الفكر اليهودي مش ما واضحة فبدل قال أنا ابن الله كده ضمائرهم تهدى لما يموتوه فاضل بقى لأن دي ما تفرقش مع بيلاط فاضل التهمة المدنية دي التهمة الدينية كده ثبتت عليه إن هو سهل عليهم فقال لهم يا سيدي أنا ابن الله أنا ابن الله اللي أنتوا عايزين تسمعوها عشان تقولوا ثبتت عليه تهمة التجديف هيبتدوا يفكروا دلوقتي طب بيلاطس ملوش دعوه بالحاجات دي لو قالوا له بيقول ابن الله يقول لهم ما يقولوا اللي يقولوا ايه المشكله لازم تهمه مدنيه لازم يبقى صاحب فتنه على الاقل عشان يستحق الموت مش اقل من كده لازم تبقى جريمه ضخمه لانه مش اي حاجه تستحق الموت الجزء ده يؤكد أن المسيح أعلن مرارا وتكرارا أنه هو المسيح وأعلن مرارا وتكرارا أنه ابن الله وفي نفس المرة اللي قال على نفسه ابن الله قال على نفسه ابن الإنسان عشان اللي بيدور في الكتب ويقول المسيح ما قالش انت اللي ما قريتش ده المسيح بيقولها للمرة الألف انتوا عارفين ان انا قلت وانتوا عارفين ان انا ابن الله ده بيأكد حاجة هم عارفينها ومستوعبينها مئة مرة فقالوا ما حاجتنا بعد إلى شهادة لأننا نحن سمعنا من فمه تصوروا أنه إعلان المسيح عن حقيقته عن ذاته اللي هيدخل البشرية السماء بقى تهمة للمسيح الحقيقة الإيمان المسيح ما الإيمان المسيحي يبتدي بدي وأهم حاجة في دي أنت المسيح ابن الله ده اللي قاله بطرس قال له طوباك سمعان ابن يونا لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات دي أساس الإيمان المسيحي كله الأساس ده أصبح تهم أصبح هو ده اللي يصلب المسيح له المجد إذا من جيل إلى جيل أي حد يعترف بالمسيح ابن الله لازم الشيطان يهيج عليه ولازم الدنيا تقف عليه ولازم يتعفرت الشيطان لان دي الحقيقه اللي هتدخل الناس السم ما حاجتنا بعد الى شهاده لاننا نحن سمعنا من فمه فقام كل جمهورهم وجاءوا بي الى بيلاطس دخلنا في الصبح وابتداوا يشتكون عليه قائلين اننا وجدنا هذا يفسد الامه ويمنع ان تعطى جزيه لقيصر قائلا انا هو مسيح ملك مش عارف ازاي اليهود دول بيستحلوا الكذب يعني دول رؤساء كهنة انما شوفوا رايحين يقولوا كذبة صريحة جدا حتى بيلاطس عارف لانه معروف ان المسيح جاوب على سؤال حكاية قيصر دي بقت اجابة معروفة كل الناس عرفت المسيح رد وقال اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله قال هنا يقولوا ايه يفسد الامة ويمنع ان تعطى جزية لقيصر كذب صريح قائلا انه هو مسيح ملك هي دي مظبوط هو قال انا المسيح وقال مملكتي ليست من هذا العالم فساله بيلاطس قائلا انت ملك اليهود برضه هنا يهمنا نفهم العلاقه بين بيلاطس والكهنه ما يحبوش بعض ابدا بيلاطس واللي معاه ورؤساء الكهنه ليه الاثنين عينيهم في الدنيا ده عاوز مركز وده عاوز فلوس لو الاثنين عاوزين مراكز فكان معروف ان هما بيكرهوا بعض ما بيقبلوش بعض انما لازم يتعاونوا في وقت عشان لو الحاجة هتهدد مستقبله لكن الخبز اليهودي كان مكروه عند الرومان عشان كده بعدها بكذا سنة لما دخلوا الرومان كانوا بيكرهوا اليهود جدا ذبحوا أكثر من نص مليون يهودي سنة سبعين ميلادي لأنه طار بايت فمحدش يفتكر ان بيلاطس الروماني على وفاق مع رؤساء الكهنة لا كلهم ما يحبوش بعض انما الاشرار في وقت ممكن يتفقوا فسأله بيلاطس قائلا انت ملك اليهود اجابه وقول وقال انت تقول ايه حكاية انت تقول هنختم بيها يا رب انت قلت لليهود انتم تقولون اني انا ابن الله وادي بيلاطس بيسألك انت مسيح ملك بتقول له أنت تقول طب ما تقول يا رب على طول أنا مسيح وأنا ابن الله أنت تقول معناها اسأل ضميرك معناها أنت عارف كده كويس المسيح له المجد ما يحبش اللف والدوران أنت بتسأل سؤال وأنت عارف إجابته ليه أنت بتسأل سؤال عشان إيه أنت عارف كويس إن أنا ملك وأنتوا عارفين إن أنا ابن الله أنتوا بتقولوا عليا كده اسأل اليهود كلهم بيسموني مسيح ملك انت ليه بتغالط الحقيقة فرد المسيح نوع من الهجوم على الغش من اعلان الحقيقة اسأل ضميرك قبل ما تسألني انت حاسس بايه انت تقول طبعا دي بت بتهزهم ليه لان المسيح له المجد فاحص القلوب عارف ان في اللحظات دي كان صوت صوت الضمير بيقول غير كده بيقول لبيلاطس ده ملك وبيقول لحنانيا ده ابن الله انما هم مش عاوزين يسمعوا الصوت فأنت تقول يعني أنت تعرف جيدا أني أنا ملك أنت عارف كويس وملك مش من النوع بتاعك ما تخافش على مملكتك زي ما هيشرح بعد كده إنما أنت عارف أن أنا ملك كأن ربنا ساعات بيقول لنا ارجعوا لنفسكم واسألوا ضمائركم ادخل جوه قلبك واسأل نفسك هتعرف الإجابة اللي أنت عمال تلف وتدور فيها